الخبر دايما
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى وفي هذا اللقاء الجميل الطيب المبارك ويعني بنتكلم عن تاملات في يوم عرفات ومره اخرى معانا القارئ والمبتهل والكابتن والبحري جمال الناظر ومعانا ابننا الشيخ مصطفى عيسوي اهلا وسهلا اهلا بيكم انا سعيد جدا جدا ان معايا شباب وحافظين القران وشاغلين نفسهم بهذا الامر الجميل في حين زي ما قلت لكم انه في شباب كتير شاغلين نفسهم بالانترنت اه الانترنت كويس انا بستعمل انترنت وبستعمل فيسبوك بس استعمال اخر بنقرا بنثقف نفسنا بنحفظ من الانترنت ده ثروة ثروة كبيرة جدا لو انت حبيت تحفظ القرآن ممكن من الانترنت ممكن من الفيسبوك ممكن تعرف احاديث ممكن تسمع المشايخ ممكن توجه كل حاجة التكنولوجيا الحديثة توجهها لصالحك وعلشان عقلك ومعلش بقى نصيحة من والدك او من اخوك الكبير انك انت ابعد عن افلام العيد سجله زي ما انتوا عايزين تسجله دي خروج عن الشرع ومعلش تسمحوا لي انه ايضا في تحدي للحكم الجديد يعني انا وانا اسرتي قاعدين كده واحيانا بنقلب بنشوف الاعلانات اللي طالعه عن افلام العيد بقول لاولادي يا اولاد ده تحدي للعهد الجديد وده تحدي للثوره وده تحدي للحكومه وتحدي للرئيس وتحدي احنا انتوا اه متدينين طيب احنا بقى هنعمل عكس الدين ولذلك انا بطالب الرئيس مرسي وبطالب الحكومه الجديده ان هي ترجع الرقابه اذا كان العهد اللي فات كان فيه رقابه دلوقتي ما بقاش عندنا رقابه معقوله يعني نسيب نسيب الناس كده تقدم لنا اي حاجه اي حاجه خارجه عن الشرع خارجه عن المألوف اي حاجه نقدمها مش ممكن الكلام ده فارجو انه الرقابه ترجع تاني علشان الامور تبقى مضبوطه ومضبوطه بايه بضبط الشرع بضبط العقل ازاي الكلام ده الامور بقت سايبه خالص لابد ان يكون في شده ويكون في حزم الى حد ما يعني أنا هحكي على موقف لما طلبت من مصطفى أنه يجي معايا في هذا اللقاء الجميل ولما سمعت صوته فقال لي يا أستاذ محمد أنا ما عنديش أجازة هو في الجيش نعم نعم
فقال لي ما عنديش أجازة فأنا قلت له يا مصطفى روح للقائد وقول للقائد بتاعك قناة الرحمة هتستضيفني ممكن يا فندم تديني اجازه فمصطفى يكمل لنا تاني والله يعني القرآن ليه جماله وليه مكانته يعني أنا رحت لما طلبت من السيد القائد الأجازة ما تأخرش قال لي الأجازة اللي حضرتك عايزها اتفضلها اداك ثلاث ايام مش اداني كده؟
ثلاث أيام أجازة وقال لي دي مش مخص... مش خصم من الدوري بتاعك و... وتوكل على الله عليه ربنا اه يوفقك.
ما شاء الله ما شاء الله والكابتن الكابتن جمال برضه ايه بيدوك اجازه بسهوله ولا ايه عشان تيجي والله اللقاء؟
الأول آه، بقدم شكري وتحياتي لسعادة الأستاذ الدكتور اللواء إسماعيل عبد الغفار نعم.
إسماعيل مم.
رئيس الأكاديمية البحرية اكاديميه البحريه نعم مم.
وبقدم شكري برضه للربان عبد الحميد القاضي را- مدير أو عميد المعهد التدريبي البحر نعم تمام مم.
الناس ديت آه، أول ما بطلب منهم إن أنا رايح آه، في لقاء في التلفزيون أو آه، بالنسبة لإذاعة القرآن الكريم طلبت من الدكتور اسماعيل شخصيا إني آه، ألتحق بالإذاعة القرآن الكريم الإذاعة المصرية الكبرى ففورا والله عمل لي خطاب رسمي من من رئاسة الأكاديمية إلى رئاسة آه، الإذاعة المصرية
كويس يعني بما اني امثل الاكاديميه في الاذاعه المصريه للقران القران الكريم ففي ترحاب للقران واهل القران لان أهل القران يرفع اقوام ويضع اخرين صحيح مين اللي علمك القران يا شيخ جمال؟
اللي علمني القرآن شيخي وحبيبي الله يرحمه الشيخ عبد الهادي عز الدين اه طبعا كان يعني آه، عندما كان يقول آية كنت أقولها مثله تماما وسوف أسمعك إن شاء الله دلوقتي صوته العذب إن شاء الله وبعدين الأستاذ الشيخ محمد علي جبين كلف بي من إذاعة القرآن الكريم نعم لأني أنا طبعا لما جيت الإذاعة آه، سمعني الأستاذ محمد عوض رئيس الشبكة فقال لي حضرتك عايز إيه شوية مقامات كده تظبط المقامات وكده اه آه، ضروري آه.
مم.
فقلت له والله مش متعلم مقامات قال لي لا تعلمهم كويس فقال لي اكلفك باحتار بالشيخ اللي على الساحه حاليا الافضل شيخ على الساحه الشيخ محمد علي جبيد خد منه النصوص وتعلم وتعلم المقامات منه والابتداء الدنيا قلت له يا ربنا يبارك فيك نعم فالشيخ محمد علي جبين جالي لحد الاكاديميه البحريه الاسكندريه وجيت له بعرض كده انا هنا في ال- في الق- في بسوس نعم تمام الحمد لله الواحد بيلاقي ترحاب ويعني ناس كتيره والله بتقف جنب اهل القرى انت بقى ناس بتقرا في الاكاديميه في آه.
الحفلات بتاعه الاكاديميه بتفتتحها مثلا كده اه, آه الحمد لله بعد طبعا ما الدكتور اسماعيل آه، عبد الغفار ماسك الاكاديميه طبعا آه، اي اي حفله بيجيب جمال جمال موجود في مصر بيجي جمال يقرا يفتتح الحفله خمس دقائق سبع دقائق هي كانت لفته جميله لان قبل كده ما كانش عمرها حصلت في تاريخ البحريه كان يعني اول قارئ اكاديميه بحريه او اول واحد يقرا الاكاديميه في الاحتفالات او ال... او ال... لان الطابور عندنا او الحفله عندنا حفله التخرج طابور عسكري آه، مفيش قران فيه اه الدكتور اسماعيل ربنا يبارك فيه ويطول لنا في عمره ويخليه لنا يا رب قال لهم غيروا غيروا غيروا النظام وحطوا القران في الاول جمال يقرا قران جمال النظر لازم يقرا قران يا سلام الله ما العظيم شاء ربنا الله، يبارك ما فيه شاء الله.
وزعق يعني الحمد آه، لله ده انا احييه آه، و- وبنقول له كل سنه وانت طيب يا دكتور وايضا الاكاديميه البحريه كلها وبنحيي برضو قواتنا المسلحه لما لما مصطفى قال للقائد بتاعه انا على قناه الرحمه نعم.
آه، رحب قال له اتفضل ادي ثلاث ايام انا اقدم عشان- شكري ليه والله الله و...
يخليك.
يعني شكري ليه ولقناه الرحمه ولجميع القاده الله يكرمك الموجودين الله في- يكرمك ده ده والله له دلاله آه، جميله يعني عندي انه آه، الحمد لله قواتنا المسلحه بخير والاكاديميه البحريه بخير الحمد لله الحمد لله، وانه الحمد آه، لله.
هيتخرج ناس صحيح عارفين ربنا ايوه مولانا.
هيتخرج ناس الحمد لله.
حافظين القرآن وهيتقوا ربنا في الناس وأنا يعني آه، لما أنت مثلا في الأكاديمية البحرية وبتقرأ قرآن شيء جميل جدا انك انت تبقى مستقبلا ان شاء الله قبطان او كابتن ان شاء الله آه، وتتقي ربنا في الناس اللي يا رب راكبين يا معاك رب ان شاء الرسول صلى الله الله عليه وسلم صلى الله من, عليه وسلم.
من أراد الدنيا فعليه بالقرآن نعم.
ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن نعم.
ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن الله، ما شاء فالقرآن يعني جميل جدا والله أنا ما شاء الله.
أنا أحمد الله يعني على إني من حفظ كتاب الله الحمد لله رب الحمد العالمين لله الحمد رب لله الحمد لله آه، بتقرا في الكتيبه كده بالليل بقى وانتوا قاعدين ولا آه، ايه ما يعني بنقعد كده احنا يعني بنقعد وأصحابي نقرأ آيات الله عز وجل ونتكلموا في في الأحاديث يا وال- سلام آه، في الجيش في الجيش.
ما شاء الله ما شاء الله لأن ال- القائد يحب انا بقى متاكد من حاجه انه جيش في ال- النماذج الطيبه اللي قدامي ديت منتصر ومنتصر دائما ان شاء الله باذن أكيد، الله أكيد.
تعالى إن شاء الله.
ان شاء الله احنا انتصرنا لأن بالتقوى القادة- في طبعا في أكتوبر.
طبعا انتصرنا بالله اكبر 6 اكتوبر الله اكبر آه، التقوى الله لا أكبر.
التقوى دي صحيح، التقوى صحيح.
نعم القادة يحبون القرآن ويحبون قراءة القرآن ما شاء الله لكن- طيب يا كابتن اسف عايز تقول حاجه يعني بالنسبة احنا كنا في رحلة داخلية من فترة بسيطة كده قبل ايه الفترة اللي فاتت ديت ففي في واحد- في رحلة ماشيين كان معانا الربان عبد الحميد راضي طبعا هو عميد المعهد فكان فشافني في صلاة المغرب قال لي يا مان ما بتجيليش ليه؟ تعالى لي سمعني القرآن انا بحب صوتك تعالى سمعني القرآن نعم يعني صوتك عايز ربنا يبارك فيك إن شاء الله.
رحت له قعدت اسمعه شويه قران وكده فجي ابطال تاني آه، رقم اثنين الابطال حسن عند عندنا على السفينه عايمه سفينه تدريب البحر نعم التابعه للسلامه البحريه والاكاديميه البحريه فالناس كلها بترحب بالقران بيحبوا يسمعوا القران ما شاء الله.
الكلام ده ما كانش موجود قبل كده اه ت- تمام تمام طيب دلوقتي يا كابتن هتسمعنا قران ولا ابتهال ودعاء ولا ايه ابتهال بقى ان شاء الله عشان خاطر اخواتنا الحجاب دول طب يا ريت يا ريت والله اتفضل
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
الله إن الحمد والنعمة لك والملك نعم.
لا شريك لك لبيك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله
إليك إلهي قد أتيت ملبيا فبارك إلهي حجتي ودعائي الله فبارك إلهي حجتي ودعائي
يا سلام قصدتك مضطرا وجئتك باكيا قصدتك مضطرا وجئتك باكيا وحاشاك ربي وحاشاك ربي وحاشاك ربي أن ترد بكائيا الله
كفاني فخرا إنني لك عابدا فيا فرحتي فيا فرحتي فيا فرحتي إني سرت عبدا مواليا إلهي فأنت الله لا شيء مثله إلهي فأنت الله لا شيء مثله فأنعم فؤادي حكمة ومعانيا يا سلام أتيت بلا زاد أتيت بلا زاد وجودك مطعمي ومن خاب من يهفو لجودك ساعيا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا كابتن بسم الله ما شاء الله نعم
إليك إلهي إليك إلهي قد حضرت مؤملا خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا
الله ما شاء الله عليك ما شاء الله شكرا بارك الله فيك ال- الحقيقة انه يعني في كده وقفات جميلة آه، بمناسبة يوم آه، عرفة وهذا اليوم الطيب المبارك ومكة آه، لها في قلبنا معزة ومحبة آه، خاصة آه، لأنها آه، يعني بلد الله الحرام تصور آه، حضرتك يعني تأمل كده آه، معايا ان بلد كامل الله سبحانه وتعالى جعله بلدا آه، حراما آه، و- و- ومكة آه، يعني لا ترتكب المفروض لا ترتكب فيها ذنوب ولا ترتكب فيها آه، معاصي ولا ترتكب فيها آه، آثام آه، ومكة كانت آه، حبيبة قلب النبي آه، صلى الله عليه وسلم وكان يحبها كثيرا ويقول إنك أحب بلاد الله إلي ولو ولولا أن أهلك أخرجوني منك لما لما تركتك آه، ف- فهذه ال- يعني المدينة آه، مدينة مكة حباها الله سبحانه وتعالى بالخير آه، كله وأنا أغبط آه، الحقيقة آه، كل إنسان يعيش في مكة سواء من آه، المملكة العربية السعودية ومكة والمدينة طبعا سواء من المملكة العربية السعودية آه، أو من كل الأقطار العربية والإسلامية ودول أوروبا وأمريكا وغيرها آه، أغبطهم آه، لأنهم يعيشون في أرقى البلاد يعيشون في أطهر البلاد لذلك أنا من حبي آه، الشديد لمكة آه، كتبت لها آه، قصيدة آه، منذ فترة قليلة في موسم الحج ده يعني في ال- في, في هذه ال- الأيام وهذه القصيدة آه، أسميتها يا مكة الخير آه، أنا بهديها آه، لكل مشاهدي هذه القناة الطيبة المباركة وبهديها لكل الحجيج الذين وقفوا على عرفات اليوم والذين هم الآن في آه، مزدلفة ويتجهون بعد ذلك لرمي آه، جمرة العقبة والنحر وال يعني رمي الجمرات بقية الجمرات وال آه، يعني النحر وكل آه، بقية ال- المناسك وطواف الإفاضة وطواف الوداع وما يحدث في أيام التشريق آه، بهديها لكل المسلمين في كل مكان يا مكة الخير يا أهل مكة إن الله آثركم فالبيت صرح عظيم دونه عدم من عظم البيت مأجور من المولى فالبيت يسمو ومنه الخير يغتنم من عظم البيت مأجور من المولى فالبيت يسمو ومنه الخير يغتنم في بطن مكة أسرار مباركة مهد الرسول وفيها الوحي يحتكم حافظ عليها حافظ عليها فإن الله مطلع من أجل مكة إن الصعب يقتحم في بطن مكة أسرار مباركة مهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها الوحي يحتكم حافظ عليها فإن الله مطلع من أجل مكة إن الصعب يقتحم يا كعبة الله الله
يا كعبة الله أنت النور والحرم في أرض مكة يبدو الخير والنعم حياك ربك يا أرضا مقدسة فيك البهاء وفيك العز والكرم حياك ربك يا أرضا مقدسة فيك البهاء وفيك العز والكرم يا خير أرض حباها الله مكرمة يا خير أرض حباها الله مكرمة أرض حرام بها الآيات والحكم يا سلام مذ قام إبراهيم يبني البيت ممتثلا أمر الإله وفيه العدل والقيم حتى غدا البيت قبلتنا نعظمه حتى غدا البيت قبلتنا نعظمه يشفى المريض به بل يذهب السقم الله الله الحلاوة دي حتى غدا البيت قبلتنا نعظمه يشفى المريض به بل يذهب السقم في حجر إسماعيل موعظة تفهمنا أن السعادة فيها الناس تبتسم يا سلام يا مكة الخير يا مكة الخير يا مكة الخير إن القلب في شوق يا مكة الخير إن القلب في شوق والعين تدمع قد أودى بها الألم يا مكة الخير إن القلب في شوق والعين تدمع قد أودى بها الألم في حج بيت الله منقبة تشرفنا والحج ركن من الإسلام يحترم الله يفتح عليك
في حج بيت الله منقبة تشرفنا والحج ركن من الإسلام يحترم طاف الحجيج ببيت الله قد خشعوا خلف المقام صلاة كلها ندم في السعي سبعة أشواط تعلمنا شرعا يسطر حكمه القلم الله يدعون خالقهم عفوا ومغفرة ويرملون إذا آتاهم العلم في وقفة الحج في وقفة الحج أنوار تعطرنا فيض من الرحمن يغمرنا ويقتسم يا أهل مكة إن الله آثركم فالبيت صرح عظيم دونه عدم من عظم البيت مأجور من المولى فالبيت يسمو ومنه الخير يغتنم الله يفتح عليك إيه رأيك؟
الله يفتح عليك يا مولانا ايه الحلاوه دي الله يكرمك يا حبيبي الله يبارك فيك الله يبارك لك الله يخليك يا هناخد الفلوس حبيبي من عند حضرتك بعد كده خلاص بقى قوي تحت آه، الله يبارك امرك لك.
تحت الله امرك شيخ يكرمك تحت يا حبيبي.
امرك آه، شيخ مصطفى تسمعنا ايه ان شاء الله هي قرآن بتهيألي ما احنا عايزينها ليله كده آه، يعني روحيه روحانيه كده ماشي بتهيألي اه ماشي.
قران وشعر وابتهالات ودعاء و... يعني هي هي الليله كده سبحان الله ماشي اتفضل بتهيألي ماشي اتفضل يا حبيبي
جل المناد جل المناد
الله
يناد يناد جل المناد الله
يناد يناد الله يا عبادي أنا ماحي الذنوب والأوزار جل المناد ينادي ينادي يا عبادي أنا ماحي الذنوب والأوزار إلهي إلهي بنورك اهتدينا
الله وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا بين يديك نستغفرك يا الله يا تواب يا رحمن يا رحيم الله بارك الله فيك شكرا جزيلا الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك يا حبيبي آه، طيب آه، شيخ جمال انت هتقول كده ل- لاهل مزدلفه ايه دلوقتي و- وهتقول للحجيج ايه وهتقول لنا ايه كده حاجه جميله كده من بصوتك الجميل شيخ جمال اقول لهم آه، في انشوده معايا عن ال- نعم عن الذبيح وفي يا مكه الخير يا سلام يا بركة الخير ممكن آه.
تقول لنا منها حاجة آه، نقولها ممكن.
والله والله.
يعني يعني انت لحنتها يعني أيوة، كده لح- لحنت.
طب يلا يلا طب يلا يا ريت يا ريت والله اصل بركة الخير لسه اول مرة تسمعها في حج بيت الله منقبة تشرفنا الله والحج ركن من الإسلام يحترم طاف الحجيج بيت الله قد خشعوا خلف المقام صلاة ملوغة ندم يا عيني الله الله في السعي سبعة أشواط تعلمنا شرعا يسطر حكمه القلم شرعا يسطر حكمه القلم
الله يدعون خالقهم يدعون خالقهم عفوا ومغفرة ويرمون إذ آتاهم العلم
يا سلام الله الله في وقفة الحج أنوار تعطرنا الله في وقفة الحج أنوار أنوار تعطرنا فيض من الرحمن يعمرنا ويقتسم
يا سلام الله الله، عليك يا ما سيدي.
شاء الله الله يكرمك انا حسيت بقيمه الكلام اللي انا كاتبه لا، دلوقتي الله أكبر، الله يكرمك يا سيدي، الله يكرمك.
ما شاء الله ما شاء الله آه، شيخ جمال بس انا يعني بوضح لحضراتكم انتوا اعتمرتوا او حجيتوا ولا لسه والله ان شاء الله إن شاء الله.
ان شاء الله هروح ان شاء الله بعد العيد احنا بإ- العمره ان شاء الله بإذن الله تعالى إن ان شاء شاء الله الله.
بدعاء حضرتك وفي دعائنا كلنا ان شاء يا الله رب يا رب احنا في تدريب ان شاء الله رحله خارجيه مم.
السعوديه ان شاء الله الله.
هم الوفد السعودي جه شاف جه, جه عندنا وزارنا نعم.
يا رب يا رب إن يا شاء رب بكل الناس اللي بشهدنا حتى ان شاء الله يا رب نسافر السعوديه ان شاء إن الله شاء الله بإذن الله تعالى.
من عمر كل من ان شاء الله انا انا بس بوضح في جزء من من بيت انا كتبته آه، بقول يدعون خالقهم عفوا ومغفرة ويرملون إذا آتاهم العلم وفي في السعي بين الصفا والمروة آه، في حاجة اسمها الرمل الرمل.
الرمل ده إيه آه، في بين العلمين الأخضرين بتلاقي فوق كده في آه، نور أخضر إن شاء الله لما تروح بقى إن شاء عشان الله.
تفتكر اللقاء إن ده شاء إن شاء الله الله. إن بإذن شاء الله الله يا سيدي.
في نور اخضر كده وفي علم تاني اخضر برضه آه، بين ال- العلمين دول لازم الواحد يرمل يرمل الرمل ده يعني نجري هرولة.
نجري شويه اه الجري بالظبط والمشي.
هروله هرولة، بالظبط نعم.
اه اه كويس ده ده اسمه الرمل نعم، واخد نعم، بالك نعم.
علشان ان شاء الله لما تروحوا بقى هناك تبقوا يا رب يا آه، سيدي.
تفتكرونا يا في رب ال- في جميعا.
ديت ان شاء الله باذن بدعاء الله كل تعالى المشاهدين يا رب ان يا شاء رب.
الله آه، احنا هنضطر نضطر كده ن- نخرج فاصل آه، بسيط ان شاء الله وحضرتك آه، نشكرك يا كابتن جمال وان شاء الله طبعا انت معانا على طول في شاء الله رحاب يا سيدي.
الازهر إن شاء وفي كل الله.
اللقاءات بتاعتنا ان شاء الله يا سيدي.
الف الف شكر ربنا يبارك فيك.
وشكرا جزيلا يا شيخ مصطفى وان شاء الله آه، نشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين طيب يا سيدي.
والله يعني انتوا متعتونا كتير شكرا جزيلا آه، هنخرج فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بتن عظمى رصن الدمع والعبرات خطيب الحج في نمرة يحذرنا